السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا هو الدرس السابع أو الحلقة السابعة في سلسلة حديثنا عن السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته وحياة صحابته. أدعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة وأن يجعل الآية ألا يجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا اللهم اطرد عن نفوسنا وعن بيوتنا وعن ذرياتنا وأزواجنا شياطين الإنس والجن اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واجعلنا نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عادى دينك ونبيك وقرآنك إنك يا مولانا على ما تشاء قدير اللهم انك تعلم ان في كل قلب واحد منا كربا فاذهب اللهم كروبنا وفرج اللهم غمومنا وإيا اللهم همومنا حقق لنا آمالنا أذهب لنا آلامنا اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام ألهمنا رشدنا بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا وهو المسلمين جميعا الى ما تحبه وترضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد مجالس العلم هو المكان الذي تتهاقل فيه الرحمة على عباد الله اللهم اجعلنا من الذين تتهاقل عليهم رحمتك يا أكرم الأكرمين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صحابته إذا جلسوا حوله أن يتجمعوا لأن الرحمة لما تنزل شبهها أهل العلم زي الملاية أو الثوب اللي بيغطي المجموعة فكلما تقاربنا وتقاربت قلوبنا وده الأهم حصلت علينا وتنزلت علينا رحمة الله عز وجل وفي إحدى الغزوات رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحسب تنورها تحرق تنورها يعني بترمي في الفرن الايه الحطب اللي بت ايه بتولع بيه فكلما هبت النار يعني كل ما ترمي في الحطب النار ايه تهب كده فتبتعد برضيعها تروح بعد ايه رضاعها تحس يبقى هي اقرب الى النار من مين من ابنها فلما مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أليس الله عز وجل أرحم بنا مني بابني هذا ذلك من الصحابيات والمسلمات الأول الذين ندعو الله عز وجل أن يلحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وده الأمل الوحيد الذي يحيا عليه المسلم به فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه؟ فقد فاز، اللهم اجعلنا من الفائزين. الفوز كل الفوز في مش انا خدت كاس استثمار لا الفوز كل الفوز ابنك دخل الطب والهندسه فلان الفوز كل الفوز ان تزحزح قدماك عن النار وتطأ قدماك الجنه قالوا ايه اسعد اللحظات يا عثمان يا ابن عفان احسن لحظه تمر بالعبد ايه ان ان تجد نفسك في جنه الرضوان عايز تعالى اكتر من كده ولذلك قلنا ونحن نشرع الحديث الشريف يؤتى بأبأس أهل الأرض أبأس أهل الأرض اللي عمره ما كان يوم هنا لا من زوجة ولا من ابن ولا من أخ ولا من جار ولا من مدير في العمل ولا من حاكم ولا من محكوم رأى الذل كله ورأى الفقر بعينه ورأى أياما ضنكا ولكنه صبر صبر لما ابتلاه الله عز وجل فيغط في الجنة غطة يلمسوه في الجنة ايه لمسة فيخرج كالبدر ليلة السماء عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني مجرد لمسة نسي كل الهموم والبلاوي بتاع قرايبه اللي رفعوا عليه قضيه واخواته اللي هللوه في المحاكم عشان فدان ارض او كل الذل الذي رآه في الدنيا في الايام من الاهل ومن غير الاهل وما ساءني الا الذين عرفتهم جزى الله عني كل من لست اعرفه يعني ما كانش المصايب الا من الايه من القرايب ومن الحبايب ما تجيش المصايب الا من الحبايب مع ان المصيبه من القريب ومن الحبيب بتبقى صعبه لكن من الغريب تبقى مقبوله لكن الغريب يستحي والقريب زي ما قال المثل الشعبي الأ- ال- الايه القرايب عقارب احنا مش عايزين دي نتمنى ان يكون الاقارب هم احن الناس هم اشرح الناس صبرا هم ارأف الناس بالك ليسوا اعداء لك وليسوا آه، خصوص في المحاكم ولا في اقسام الشرطه اللهم انزع الحقد والحسد والطغينه والبغضاء من قلوبنا والهمنا صوابنا ورشدنا يا اكرم الاكرمين. ويؤتى بانعم اهل الارض الذي راى النعيم كله وراى العز كله وراى الخير كله والناس كانت بترفع له تعظيم وناس بتجري وراه وناس بتفتح له الابواب وسبحان الله كل العز ده كله ولكنه لم يتق الله لم يستخدم نعم الله في شكر الله عز وجل بل استخدمها في معصية الله يحصل ايه اليغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتوقدة حتة الفحمة السوداء اللي ولعت عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني الأعمال يا إخوانا بخواتيمها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب يا رب ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش يغفلوا أبدا عن الخوف من الله وعن ذكر الله وجاء رسول سعد بن ابي وقاص لينبئ عمر بن الخطاب بفوز ونصر المسلمين في القادسيه. الكلام ده بنكرره علشان نحط نفسنا جنب الصحابه او عشان الصحابه يبقوا القدوه بتوع- بتاعتنا. فلما وصل رسول سعد وصل الى المدينه نصف الليل نصف الليل هل معقولة اروح افرق على امير المؤمنين البدر وهو فاضل ساعة ولا ايه ويجي عشان يصلي الايه بالمسلمين الفجر ربكم فدخل ليزور قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فدخل الروضة الشريفة وجد في القبلة بتاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ساجد يبكي مر على نحيبه في قبلة رسول الله يقول يا رب لا إذ ببابك عائز بجنابك لا تطردني من رحابك وبيعيط ويعيشها تاني وتاني لائذ ببابك عائد بجنابك لا تطردني من رحابك فقال الرجل في نفسه هذا رجل اسرف على نفسه ده واحد عمل ايه بلاه وذنوب انا استنى لما يخلص صلاة عشان احدثه باحاديث الرحمة عشان ما يقنطش ايه من رحمة الله وعشان يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى فلما سلم رأيته أمير المؤمنين عمر قال لي يا أمير المؤمنين رفضت أن أطلق بابك مثل الليل وأنت ها هنا في المسجد قال يا أخا الإسلام اسمع الكلام إن نمت الليل إن نمت النهار كله أضعت رعيتي وإن نمت الليل كله أضعت نفسي إن نمت النهار كله الرعية إيه؟ راحت وإن نمت الليل كله أنا رحت الداهية ولذلك لما دخل أبو حازم على أبي جعفر المنصور قال يا أبا حازم كلنا موعظة اصنع البيت قال يا أمير المؤمنين صل إلى كل ذي حمق حقا اللي له حق شهود قال وإن كنت لا أستطيع ما أقدرش. قال دعها لمن يستطيع ولا تتحمل تبعات الناس يوم القيامة إن الأمير العادل أو بيقول له نص الحديث إن الأمير العادل لا يؤتى القيامة ينتفض به الإثر انتفاضة يصير كل عضو من أعضائه في مشرق الأرض ومغربها لا يعيدها إليه إلا عدله يعني الأمير العادل يحصل له إيه؟ هيتفكك هيصير كل عضو في مكانه وما يرجعش الاعضاء اللي كانوا يلم الاشياء دي اللي ايه؟ العدل العدل يجب ان تعدل يجب ان تكون عادلا تعدل مع نفسك وتعدل ان كان الخط بغيضا اليك ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى يعني ما ما تح- ما- يعني ما- ما, ما تشجعنيش الكراهيه بتاعتي للانسان ان ما اقولش الحق. طالما ان الانسان حتى ان عاد انسانا لا يجب ان يقول فيه الا الحق. لكن من صفات المنافق ان اذا خصم ايه؟ فجر. اذا خصم ايه؟ فجر. لان للاسف كنا نفصل ونطبق ونزمر ل- ل- ل- لهناك بتاع العراق. عشر سنين متواصلة صدام صدام صدام ومن أعان ظالما سلطه الله عليه فضلوا العرب كلهم ينفكوه لغاية ما ربنا خلى كل العرب على يديه من أعان ظالما جعل الله ذله على يديه أو سلطه الله عليه أعانوه بالمال وأعانوه بالأرواح وبالجنود وقفوا مع ظالم ضد ظالم ماليش دعوه مين الظالم فيهم ايران ولا العراق المهم عشنا سنوات مع هذا في 88 واذكر ان هذه الخطبه قد اثارت في مسائل كثيره سنه 88 اثرت خطبه ادافع عن حق الاكراد فيما صنع فيه صدام حسين وكان كل اجهزه الدوله كانها ماتت وكان صدام ما بيعملش حاجه لم ندري ولم يدري الشعب ولم يدري الناس والمسلمون عما صنعه صدام باكراد العراق اهل السنه الاكراد اهل السنه وللاسف وصل احتقار المسلمين باخوانهم مش باخوانهم الاكراد ان طلعوا عليهم لما واحد يضحك على واحد يقول له انت بتستكردني خلي بالك انت يعني فكرني كردي مع ان الكر- الاكراد دول هم اللي حموا شمال العراق هم دول صلاح الدين الايوبي عارف ايه؟ كردي يبقى تستغرب مين بقى ده؟ ها؟ لكن احنا اذا خاصنا فجر بعد ما كنا حبايب مع بعض محدش كان بيكره حاجه، لكن لما خاصرنا صدام دلوقتي خلاص طلعنا الايه؟ لا، هذه علامه المنافق. اذا خاصم فجر، من صفات النفاق ها؟ ان اذا خاصمت اخرجت ما فيك وما ليس فيك. من عيوب يعني. اطلع اللي في ايدي كله مش فيه لكن المسلم سبحان الله ليس هكذا المؤمن ابدا ابدا اذا بلغك سوء عن اخيك المسلم اقصى حاجه تقول له ايه؟ غفر الله لي وله خلي بالك انت تقول ايه؟ غفر الله لي وله بس اكبر من كده ما تقول غفر الله لي وله فقالت المرأة يا رسول الله أليس الله أرحم بنا مني بولدي ومن تنسيب متوحد من لا ينسى الست كل ما ترمي الحطب في الفرن النار تتخذ تسرق بعد ابنها وبعدين تحطه على حجرها كل ما ترمي حطب وهكذا فبكى صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته بالدموع ثم قال يا أمة الله لن يعذب الله عز وجل إلا من في النار إلا من شرد وأبى قالت ومن يشرد ومن يأبى يا رسول الله قال من لم يقل لا إله إلا الله ده اللي هيتعذب في النار اللي ما قالش إيه لا إله إلا الله بس في نقطة لا إله إلا الله لها حقوق لا إله إلا الله لها إيه حقوق لأن تقول إيه مين دي دي زوجة فلان يبقى لها حقوق ولا ملهاش؟ اه مش مسألة الزوجة وخلاص. ده مين ده؟ ده زوج فلانة. فلان تزوج من فلانة يبقى صارت هناك ايه؟ حقوق يبقى العنوان الزوجية. لكن هناك ايه؟ حقوق للطرفين. هكذا لا إله إلا الله لها حقوق. حقوق لا إله إلا الله بني الإسلام على خمس. مش إن الإسلام خمس. ده ايه؟ بني الإسلام على خمس. يعني أنا شهدت شهادتين. وصليت كما ينبغي وزكيت وصمت رمضان وحججت البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا خلاص خلاص الاسلام؟ لا دي اركان الاسلام يعني المسجد ده يقوم على ايه؟ على اعمده وعلى اساس ادي الاساس وادي الايه؟ الاعمده زي سيدنا الحبيب لما يقص صحابته انا مدينه العلم وعلي بابها وابو بكر حيطانها وعثمان ارضها وعلي سقفها خلي بالك انت يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة الصالحة ولنا إن الله لن يعذب في النار إلا من شرد وأبى ويؤتى بعبد يوم القيامة وزنت له حسناته فخفت موازينه والعياذ بالله اللهم ثقل موازيننا خفت ايه الموازين فأيقن الهلكة قال انا ايه رايح في داهية رايح في داهية فجاء الملائكة ببطاقة نص الحديث والله كده جاء الملائكة وايه ببطاقة كلمة بطاقة دي كلمة ايه عربية جاء الملائكة ببطاقة في مثل حجم نصف الكف يعني كم سنتي؟ خمسة سنت كده فألقوها في ميزان حسنات هذا فطاقت السجلات يعني ايه؟ يعني ثقلت الايه؟ الموازين عليه السلام فقال جبريل لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لم يسمع بعدها أبدا فاستبشر العبد خيرا قال ما في هذه البطاقة وجد فيها مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يدخل مع اسم الله شيء لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض وما فيهن في كفة لرجعت كفة لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله آمنين مطمئنين يا رب العالمين إن الله لن يعذب في النار إلا من شرد وأبى والله عز وجل جعل كلمة التوحيد كلمة تقال باللسان ولكن يجب أن نطبقها بالجنب كما قلنا إن أركان الإيمان ثلاثة تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالأركان ثاني ثاني الإيمان كم حاجة ثلاث ثلاث أسر قالوا باللسان تقول أنا إيه؟ أنا مؤمن وتصدق الكلام ده بالجنان بالقلب وعملك يصدق هذا كله يعني واحد يقول أنا مسلم بيلعب طاولة وبيشرب بيرة وبيدخن سجاير وبيقطع الرحم وبيظلم مراته ويختلف ويرتشي هل هذا صدق بالجنان وعمل بالاركان؟ ما ينفعش الانسان ما ينفعش بتاعه نريد اسلاما متكاملا قول باللسان ماشي القول ده يعقوب تصديق قلبي لازم قلبي يعني معنى ان اقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا مين؟ الا الله ولا اتوكل الا على مين؟ ولا اخاف الا ممن بس يبقى خوفي وتوكلي على من يقول للشيء كن فيكون بس ولذلك احد التابعين سمع حديثا من احد الصحابه يقول الصحابي بيروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي بيقول كنت سابع سبعة لان انا كنت سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني من يبايعني فمددنا ايدينا قال الا تسالون على ما تبايعوني الرسول الصحابه ارادوا ان يسلموا تبايعون ما تيجوا كله لابد دلوقتي في حد يبايعني على ايه؟ تدينا كام وبكام وامتى وفين؟ تدينا شقه ولا لا؟ لا تبايعونني هاتوا ديهم اقول له ما تسالونيش ليه؟ انا يا رسول نبايعك على ما تقول الا تقول احنا موافقين عليه فبايعهم على عدم الشرك بالله وعدم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وعدم اجتناب الفواحش وهو الى ان قال والا يسال احد منكم شيئا الا الله يعني مش حد منكم يسال حاجه من حد الا مين؟ الا من من؟ فالصحابي بيقول فكان الواحد منا يقع منه خطاه ناقته الايه الحد بتاع الايه بتاع اللي جنب بتاع الناقه خلي بالك يقع من ايده فعشان يضيع الرسول ان ما يسالش حد يروح ينط من فوق الناقه قبل ما حد ينوله له ويروح ايه يجيب ال- ال- الحبل ويركب تاني عشان يطبق كلام الايه الصحابه دول على العين وعلى الراس طب تعالى للتابعي اللي قاعد يفهم سعيد بن جبير الله يرضى عليه قال وانا اعاهد الرسول على ما عاهد عليه السبعه انا عاهد برضه على ايه على نفس الكلام اللي انا قايل- الا اسال ايه احدا شيئا الا الله فرجع ابن فقالت له زوجته يا سعيد لتبقى معنا ان ابنتنا مريضه البنت تعبانه وعيانه وخليك اديك قاعد قال اني عقدت النية وان ماتت ففي ميزان حسناتي يوم القيامة وان عاشت فبقضاء الله عز وجل وان ماتت ها في ميزان حسناتي نصبر عليها ان شاء الله وان عاشت يبقى انا ما عقدتش الحج عشان ايه طبعا الزوجة صالحة ما راحتش تستدعي اخوها وابن عمها وخالها ولمت الجيران وصوتت واشتكت من احكامها الراجل اللي اتجنن الراجل اللي حصل له الفلوس اللي بقت فوق ضرب خرج تخلف عن القافله فوقع في بئر وقع في ايه؟ في بئر اتاري البئر ده ما فيهوش ميه كان يشوف وحفره عميقه فقال أنادي لعل أحدا يسمع فتذكرت بيعتي لرسول الله فلم أنادي طبعا الفلاسفة في زماننا لا يا أستاذ أو كده أستاذ يا أستاذ برضه يستنجد برضه الاتقان الأسباب واحد بايع الرسول على حاجة مش عايز ينقص البيعة عايز يرجع كلامه قال لا ده انا بايع على اني ما سالش حد انا على حد ازاي قال فسمعت وغضا واصوافا سمع اصوات قال ده السماع ده ايه؟ الوقت ليه؟ العربي كان لما يلاقي حفره يقدر بصوته يعرف ان كان فيها ميه او ما فيهاش مجرد الصوت مجرد الايه؟ بالصوت يعرف كده صدى الصوت بالخبره فسبحان الله العظيم قالوا هذه حفرة وليست بئر ده جب مش بئر تعالى طب ال- الوقت يقول لبعضه يعني تعالوا لنسده لكي لا يقع فيه احد قبلت ها قفلت تعالى اقفلوا نرجمه عشان احسن حد يعدي ما ياخدش باله ايه ايه التفصيل فسعيد بن الجبير رضي الله عنه يقول ايه فهممت ان انادي ها، اقول ايه الناس آه، كمان هتموتوني بالحياه طب لو يحدث كان الله اما ترجموا عليا كمان فتذكرت بيعتي لرسول الله فسكت فرده الجب طبعا الاطباء هيقول لك يا الحق وان حصلته كميه الاكسجين قلت عن المعدل الطبيعي فبقتين حصلته ايوه ده في قانون البشر ها؟ وما دمت انت في كنف الله فانت خارج حدود البشر فاذا بعد كده يعني خلاص سكتوا عليه خلاص فلما ايقنت الهلكه قلت يا ربي لا اسال الا انت وعلمك بحالي يغنيك عن سؤالي فرايت نفسي على وجه الارض لان سعيد الله يرضى عليه اللي قتلوا مين؟ الحجاج بن يوسف سبحان الله الحجاج بن يوسف لما جاء بسعيد او جيء بسعيد امامه مسكه قال سعيد بن جبير قال بل شقي ابن كثير قال امي سمتني سعيدا قال انما سعت في هلاكك قال سعيد انما الغيب يعلمه غيرك سعت في هلاكك انت ما تعرفش الغيب قال الحجاج لأفضلنك من دنياك نارا تلظى انا طلعت من الدنيا واوديك ايه جهنم فقال سعيد مبتسما لو اعلم ان ذلك اليك لما عبدت سواك لو انا عارف ان بايدك الجنه والنار طب ايه اللي خليني اعبد حد تاني؟ لو ايدك الجنه لو بايدك الجنه بيدك الجنه والنار ما عبدت احدا سواك. المهم لما طلبوه عشان يقتلوه كل ما يعدلوا الصليب اللي اللي مخشبين عليه بايديه ورجليه ال- ال- الخشبه نفسها بتعدل ناحيه القبله. الحجاج يتغار يقلبوه ودوه غرب كده بعيد يأجلوه له خشبه بتعدل لوحدها. أن ألقوه على الأرض فلما ألقوه على الأرض تبسم سعيد وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم قتل شهيدا ومات شهيدا رضي الله عنه عاش الحجاج بعدها سبعة أيام يقوم من نومه مذعور لأن سعيد في الرؤيا بيجري وراه في البيت عايز يقطع رقبته وسبحان الله العظيم يقول سعيد سعيد سعيد إلى أن مات والعياذ بالله شر ميتة والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله حسن الختام ونسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يضيء لنا طريقنا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه إن ربنا على ما شاء قدير. هذه مقدمة سريعة لتنجلي القلوب للدخول على درس اليوم توقفنا يوم الاثنين الماضي على زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها السيدة خديجة لها وضع خاص في الإسلام وإن كنت أعتب على الكتاب اللي بيكتبوا وبيألفوا أن السيدة خديجة ما أخذت حقها من الكتابة لغاية النهاردة مش حد ادعى حقها لأن السيدة خديجة هي العمود الأساسي التي ارتكبت عليه الدعوة في بدايتها وهي التي وقفت بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت واحده من اياهن اللي انت عارفهم وانا عارفهم سبحان الله كانت الدعوه وجه لكن من فضل الله ربنا خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يناصره ومن لا تقف الجبال الشبر رواسي امام القلوب المؤمنه. كده خديجه تقف جنب جوزها انك لا تحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق والله لن يخزيك الله ابدا الا ده انا خايف يكون مش ملك يا يا يا, يا خديجه خايف يكون ايه مش ملك انا خايف يكون جن من الجن خلي بالك الرسول خايف على نفسه تشوف السيده الحصيفه اللبيبه التي تفهم تقول له اذا رايته فاخبرني لما تشوفه قل لي. فقال هذا جبريل بالباب شوف السيدة الحفيفة قال لها قال له ادخل يا جبريل فدخل فدخل يا رسول الله دخل يا محمد قال لها دخل خلاص دخل دخل البيت فكشفت خمارها قال لها لقد خرج جبريل قال والله هذا ملك ما هذا بجنين اه اه ده ملك ده مش موت. ممكن جن ازاي ايه اللي يخليه جن ها يبقى اذا ادي ادي سبحان الله يموت ابنها عبد الله قعدت تعيط عليه جاء ميعاد الرضاعه در صدرها لبنا الذي ادعها في ميعاد الرضاعه وحمل زي الست الموظفه يعني ازاي يعني ده الخليل زي الست الموظفه لا انا بضرب مثل بالايه تحت يعني احنا طلعنا فوق تعالى انزل ايه البدروم بقى بعد ما طلعنا فوق قوي انزل تحت بالايه بالعفانه تحت سبحان الله الست الموظفه يجي ساعه ال- ميعاد رضاعه الولد بقى الحكومه بقى بتديها مش عارف ساعه اربعه مش عارف ولا تتاخر عن الشغل يا ست عود بيتك الله يهديك العيل عايز حنان عايز عصر عايز مودة عشان ما يطلعش جاحد عشان ما يطلعش يشوح لابوه وامه لما يكبر عشان بعد كده ما يروحش يرميهم في دار المسنين فدرت لبينة القاسم او عبد الله تركت عيطت فجرت ابنها كان نفسها يبقى عندها عيل مع الاربع بنات فلما بكت نزل جبريل اسمع بقى الكلام الحلو بقى شوف الكلام اطلع فوق بقى سيبك من الايه سيبها ارمي الموظفه تحت واطلع فوق سبحان الله العظيم السلام يقرئك السلام ده مولى يوم الجمعه ويقول اقرئ اقرئ خديجه منا السلام بعد ما بلغها جبريل هو بيبلغها السلام من الله الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام فإن جبريل يقول له إن الله يقول لها كفى حزنا على عبد الله إن له مرضعا في الجنة ترضعه أتحبين أن ترينه يا خديجة في قصر من قصر من ذهب وقصب لا تعب فيه ولا نصب هنا ربنا بيقول لك ان ابنك له مرضعه في الجنه وقاعد في قصر تحب تشوفيه الدنيا واحدة من الستات يقول لك ايه اه أو- او نص او نص اه اه شوف اه شوف آه، آه، عفوا قالت بل اصدق الله ورسوله يا سلام يا اخي الكلام ده كلام كبير مش كلام آه، ده قصص بيتقال لا مسألة الإيمان بالغيب دي مسألة آه، ده سبحان الله انت يا راجل يا مؤمن انت بتيجي تصلي مرتين في الجامع تفكر خلاص في ابو بكر الصديق ها ولا ايه؟ اه والله ده الله لان مش شغلنا هو الجمعه عطاء بن رباح الله يرضى عليه احد كبار التابعين دول اصلي الركعتين وبعد ان اسلم اشعر كانني زان او سارق راه الناس وهو يزني او يسرق حياء من الله عز وجل. يعني ممسوك من الركعتين اللي ما صلوهمش كما ينبغي. مجرد واحد فيه يعني بيصلي الركعتين لله عز وجل وشعر انه مقصر ومكشوف محرج ولذلك سيدنا عطاء بن رباح لما حج قالوا له يا عطاء قال لهم نعم قال انت شايف كده يا ترى ربنا قابل الحديد ونعم اعلم الغيب قال اظنه قبل لولا ان فيكم عطاء بن رباح هو قابل اه بس دول عطاء وصديقه يا مؤمن ده كل واحد من الشعب المصري عامل ابو بكر الصديق مش كان في واحد فاجر يقول لك اصل انا بترسم خطى عمر بن الخطاب وكان بيدافع في المسلمين او كلام اسمع كلام طلع دخل من هنا وبطل مغوار وبطل الحرار والسلام سبحان الله فلا اله الا الله عطاء بن رباح قال يا قوم يا مسلمين لو وقف هؤلاء امام باب بخيل وطلبوا منه دالقا نص درهم ايعطيهم؟ قال اه البخيل يتكسف من العدد الكثير ده ويت- قال الله اكرم من هذا البخيل فنام اصابه الحديد من عرفات فنام فرأى في الرؤيا كأن ملكين قد هبطا من السماء شوف الرؤيا قال ملك لملك كم حج البيت هذا العام قال الملك 300 ألف قال الملك الآخر وكم قبل الله منهم قال ما قبل الا سته قال سيدنا عطاء مبلوع من الايه؟ من الرؤيه قعد عيني يعيط طول اليوم وحاطط في ذهنه طبعا انت لو شفت الرؤيه دي انت تقول لا انا من السته انا واقع اه اه طبيعي أنا ازاي ما هو انت مش بهدله ربنا يهدينا كلنا ان شاء الله ويعرفنا عيوبنا ويبصرنا بها يا رب بقى طول اليوم يبكي ويقول للناس في يمنا يا اخوانا استغفروا الله ادعوا الله ببراعه يا اخوانا بس مش هو بيقول الرؤيا فتقول له بقول لك ايه تعمل مكتوب عنك الحكايه ده اكيد تيجي ساكت هو الراجل في اليوم الثاني خدته سنه من النوم نام شاف نفس الملاكين كم حج البيت هذا العام؟ قال له 600000 قال له وكم قبل الله منهم؟ قال له ما قبل الا سته قال له ولكن هذا قليل قال كيف؟ لقد وهب مع كل واحد من الستة مئة ألف ستة في مئة كلام اه واخد بالك يبقى إذا فرحمة الله قريب من المسلمين فالسيدة خديجة عندها إيمان بالغيب تحب تشوف أسأل أنجبت أول ما أنجبت السيدة زينب رضوان الله عن بنات رسول الله هم أربع بنات وثلاث إيه؟ ذكور كلهم ماتوا في حياة أبيه يعني يبقى الرسول مات له كام ستة ولم يعقب بعد انتقاله للرفيق الأعلى إلا السيدة فاطمة التي لحقت به بعد ستة أشهر تخيل انت الحبيب دفن بإيده ستة من أولاده اللي زعلان أنك ولد أو بنت ها وبعدين من رحمة الله بيك إذا مات لك ولد أو ماتت لك ابنة فإن ضوضاء تحدث يوم القيامة يقول الله وهو العليم الخبير يا جبريل ما هذه الجلبة التي أسمع إيه الصوت ده؟ هو العليم الخبير يا رب هؤلاء أبناء المسلمين وبناتهم وقفوا على باب الجنة ورفضوا أن يدخلوها إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم قال يا جبريل من صبر من الآباء والأمهات على موت ابنه فألحقهم بأبنائهم يا كرم الله ودي ايه؟ ده اسمه الفرط أفراطنا فاللي بيموت ولد أو بنت يستبشر خيرا وأحد الصالحين ماتت له بنت فبكاها بكاء مرا كانت غالية عليه قوي فبيقول يعيط يعيط يعيط شافها في الرؤية كل الاولاد بيرتعوا في الجنه وبيشربوا والبنت هتهلك من العطش ومحدش راضي فيها. قال يا بنياتي لم لا تشربي مع اخوانك واخواتك؟ ليه ما تشربيش مع بقيه الاطفال؟ قالت كيف اشرب ودموعك قد منعت عني شرب المياه. فخلي بالك انت من كده. فسيدنا الحبيب اول ما انزل انزل السيده زينب. كبرى بناته. لما كبرت زينب وكملت 13 سنة او 12 زوجها من ابن خالتها ابي العاص ابن الربيع امه تبقى هالة وهالة تبقى اخت مين؟ السيدة خديجة. بإيجاز سريع ابو العاص ظل على كفره بعد البعثة. الرسول بعث وزينب في بيت في بيت زوجها اسلمت وامنت برسالة ابيها ابو العاص رفض هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ورزقت زينب بامامة وعلي رزق ولد وايه وبنت امامة وعلي فلما كانت غزوة بدر اشترك ابو العاص بن الربيع مع قومه من مشركي مكة ضد الجيش الايه المسلم ووقع في الاسر فالرسول وزع الاسرى يا فلان خذ فلان وفلان وفلان ويا فلان خذ فلان وفلان وفلان ابو العاص بن الربيع وقع في اسر بلال مؤذن رسول الله ف بدأوا الأغنياء من الأسرى يجوا أهلهم عشان يدفعوا الإيه؟ الفدية. الفدية كانوا يسألوا يقولوا 4000 درهم يروحوا معدين يدفعوا ال 4000 يروحوا واخدين الإيه؟ الأسير بتاعهم. كان أخوه عبد الله بن الربيع اخو الع- اخو ابو العاص زوج زينب عشان يبتدي مين؟ اخوه اللي هو زوج زينب لسه زينب فين؟ في مكه فقال له زينب تسقي زوجها يا محمد لان البعثه القره دي لك فديه لمين؟ لزوجها فتح الرسول القره فبكى بكاء مرا الصحابه استغربوا ايه اللي في القره؟ اتاري دي كان عقد او قلاده يعني عقد نقول في البلد عقد عقد واخد بالك انت؟ كان بتاع السيدة خديجة ادته لزينب بنتها في ليلة عرسها هدية من أمها لها فبعثت السيدة زينب تستجر بها عصر قلب رسول الله لما يتذكر بنته ويتذكر زوجته السيدة خديجة فعندئذ بكى الرسول متذكرا خديجة وقال إن شئتم أن تردوا عليها أسيرها فردوه فسيدنا بلال قال والله لأردن أبا العاص لا بعقد ولا بمال ولكن رضاء لله ورسوله آه طبعا طبعاً. رجع ابو العاص واطمأن زينب عليه اول ما دخل قال يا زينب لقد حان الفراق ليه يا ابو العاص قال لقد وعدت اباك ان اردك اليه ان الاسلام فرق بيني وبينك مثل في الايه ان لا يحل ابدا لمشرك ان يتزوج ايه بمسلمه فاصبح السيده زينب مسلمه وهو ما زال ايه على شركه فعندئذ يجب الايه التفريق قال لها اخويا هياخدك خارج آه، منطقه كودا على بعد 8 كيلو من الحرم وهناك سوف ينتظرك اخوك زيد بن حارثه وعلي بن ابي طالب ليصحباك الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده السيده زينب حامل في الولد في الحمل الثاني. وعشان تعرف ازاي بيت النبوه تحمل. خرج اخو ابو العاص بن الربيعه كان يسلم السيده زينب لزيد وعلي خارج مكه اذا بالمشركين طلعوا وراه رايح فين؟ رايح اسلم زينب بنت محمد ل- عشان تروح لابيها فالمشركين كانوا لسه طالعين من ايه؟ من من ازمه ايه؟ بس من الحرب بتاع ايه؟ بدر وكل واحد منهم ميت له ايه؟ ميت حبار بن الاسود لعنه الله راح شاد المحمل اللي هي الهودج اللي رسم عليها على الناقه راح شده راحت وقعت السيده زينب على صخره اخو ابو العاص بن الربيع بيقوم وجد حولها بركة من الدماء إذا بها قد أجهضت ما في بطنها. فجاء أبو سفيان أخو أبو العاص طبعا راح سل السيف وجهز الكنانة بتاعته بالنبال قال والله ما اقترب منها أو مني أحد إلا وقتلته. هو صحيح كافر لكن هو اخوه وعد الرسول ان يرجع له ايه؟ بنته فده العربي عنده مساله الوعد دي مساله يعني تضيع فيها رقاب ولا ايه؟ ولا يخلف وعد ابدا. لان دي صفات المؤمنين ودي الصفات العربيه الاصيله. بس في نقطه في الوعد. ليس من الكل انك تعد ثم تخلف. ده مش اخلاف وعد ده. وانما الخلق ان تعد وانت تنوي ان تخلف الوعد ده من دي يعني انت وعدت اخوك المسلم وعد وليه ما قدرتش تنفذه يبقى ما تكونش ايه ما تكونش خلف وعد وما تكونش وعد ايه انت وانت بتوعد دعوة انك تخلف يعني بايه بتمشي حالك يا اخوانا الايه الصنايعيه كلهم 99 بلاش 99 ده الانتخابات قررت 95% من الصناعيه يديك الوعد بتاع بكره وبكره ده من ساعه الصنايعي ما اتولد ما جاش اغلب الصنايعيه بالتكليف المتمسلمين لكن الصنايعي المسلم عند كلمته ما ياخدش شغل الشغل المقاول المسلم ما يلبسش طريق ده لده ياخد منك انت يا شيخ ما يعملش بقى شغلانه ثانيه ياخد ويعطل شغل الناس لا ياخد الشغلانه يخلصها وبعدين ياخد غيرها وهكذا والارزاق بالله الرزق منا من الله وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى في السماء الرزق مش عندي انك ايه تضحك على الناس وتخلف الوعد فابو سفيان اقترب من اخي ابو العاص وقال له يا ابن الربيع ما اصبت ما اصبت يعني ايه انت اللي عملته ده غلط ما اصبت من باب الايه الصواب مش الواد المذيع بتاع القران الكريم الاسبوع اللي فات لما بيقول ايه دخل الرسول على ام سلمه ليعزيها ثم جاء بعد ذلك ليخطبها حصل كده هو بيقرا الورقه طبعا فقالت له اني امراه مفضيه مفضيه يعني عندي ايه صبية عندي اه عندي صبايا واخد بالك انت فالراجل ارى ازاي المذيع اني امراه مصيبه مش يعتذر مش يرجع تاني يشوف معقول ام سلمه تقول امراه مصيبه مصيبه ازاي دي المصيبه حد تاني لكن ام سلمه المهم
فسبحان الله العظيم آه، ابو سفيان قال له خرجت على القوم وهذا اذلال له ولسه مزويت له ولسه ياخد بنت بنت الرسول يعني بنت محمد على على عينها كذلك كده وتهاجر بيها مساله برضه صعبه على نفسها ارجع حتى تهدأ النفوس ثم اخرج بها ما لنا ولحج بنت محمد عن ابيها احنا هناخد ايه؟ هنحجز بنت عن ابوها طبعا كلام ابو سفيان كلام برضه ايه؟ منطقي برضه ولا ايه؟ فاحنا ما كناش نحبه قبل الاسلام ولكن ده كلام راجل زعيم بيتكلم كلام موضوع ولا ايه؟ يا
رجع فيها فظلت مريضة أياما من أثر الإكراه فبعد أن تماثلت بالشفاء ودعها زوجها واستلمها ال- ال- ال- المرسال أو الرسول بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت هناك أخذت معها عليا وأمامة علي بعد علي بعد ما هاجر مع امه كان عنده سبع سنوات ادركته حرمه تمام لحفظ علاقه الله عشان الرسول ما يقولوش عقبه لم يعقب الرسول من احفاده الا الحسن والحسين وزينب اولاد مين؟ اولاد فاطمه بس بقيت اولاده من بناته هن ماتوا في حياته ولم تبق من أح- من حفيداته الا امامه اللي هي بنت زينب اتجوزها سيدنا علي بعد موت خالتها فاطمه. لكن هو ينفع يا استاذ؟ ينفع. هو المحرم ايه؟ اللي يحرم ايه؟ ان تجمع بين البنت وخالتها او البنت وعمتها. اما انك ممكن تتجوز البنت وبعدين تتجوز ايه؟ خالتها بعد كده سواء بطلاق او بايه؟ بموت يعني لو لو لو لو الزوجه ماتت يجوز انك تتجوز ايه؟ خالتها. ويجوز انك تتجوز ايه؟ عمتها البنت ما يجوز انك تتجوز مرات عمك. ويجوز تتجوز مرات خالك راح يفتح بوقه يقول لك مرات خالي اختها انا ولا ايوه ده ولذلك انت لما تدخل على مرات خالك مرات خالك تبقى ايه؟ محجبه عليك لانها ايه؟ انت محرم مؤقت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثت في بيت أبيها سنوات إلى أن طرق الباب طارق بالليل قعد هي تتفكر الأيام الخوالي عاشت أياما في مكة بجوار قبر أمها خديجة يعني القريبة منها خديجة وإخواتها الثلاثة الذكور دول إيه؟ أموات في القبور يعني الأموات إيه؟ قريبين منه والأحياء أمها ورقية وأم كلثوم وفاطمة الأحياء فين؟ بعيدا عنها سبحان سبحان الله الحكمة اللي يعلمها الله لأن بيت النبوة هو أكثر البيوت ابتلاء فأنت لما تلاقي البلاء والناس على بيتكم احمد الله عز وجل لأن لأن أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل طالما أنت ماشي بحب الله والمقال الناس على دماغ كروب احمد الله عز وجل وقل انا لله وانا اليه راجعون ماذا قال يا جبريل قال حملك واسترجعك هذا يا جبريل ابن لعبدي قصرا في الجنة وسميه قصر الحمد أو بيت الحمد كل ما تصبر لك عند الله خير اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب طرق باب زينب طارق من؟ قال أبو العاص من أبو العاص؟ قال أبو العاص بن الربيع زوجها الإيه؟ زوجها السابق هي لم تتزوج بعد ظلت هكذا كيف ما الذي جاء به؟ أتري كان جاي في قافلة لقريش بنى عليه أسامة بن زيد ومجموعة من المسلمين ب 700 ثالث أثروا الإيه؟ المجموعة كلها وهو هرب من الإيه؟ من الأسر وإيه؟ يستجير بمين؟ بزوجته سابقا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطرق باب لسانه يعني الرسول كل يوم كل يوم يعدي على بيت نساء بيت بيت هيخذوا صواحب الحجرات رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه كلهم يتبلسوا لو حد خبط على باب واحد النهارده وقال له اصحى يا فلان صلاه الفجر جاء الموت في صباحا كل ده يعني الموت على الصبح لكن الرسول بيذكر الصحابه والنساء بايه؟ بامر الاخره وده مهم ثم يذهب الى بيت فاطمه طبق عليه يا فاطمه يا علي الا تصليان كان سيدنا علي يقوم الليل ويجي قبل الفجر بشويه تاخد الدنيا من النوم فيسال يا علي ثلاث مرات ويقول يا رسول الله ان ارواحنا بيد الله ان شاء قبضها قبضها وان شاء ارسلها ارسلها ويقلب الرسول كفيه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان اكثر اجا يعلمه خلاص لا تجادل به لكن كان حبيبه وكان يسميه ابا تراب لو حبنا ابو تراب لان احنا ايه منه واليه ايه واليه نعم فالسيده زينب سمعت جلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقامته بنسائه ها وهي كانت قاعده في الاوضه اللي جنبه على طول فدخل المسجد مسرعا فلسه بلال قبل ما يقيم لصلاه الفجر قالت ايها الناس اني اجرت ابا العاص بن الربيع ابو العاص ايه؟ بجواري ما حدش يجي عنه فالرسول كان بلاد الوالدة أقام الصلاة ولما كان يجي وقت الصلاة الرسول كأنه لا يعرف الصحابة ولا يعرفونه خلص الصلاة وسلم فقال أيها الناس أسمعتم ما سمعت قالوا نعم يا رسول الله قال يا زينب ونحن أجرنا من أجرت خلاص اللي انت أجرتيه بجوارك هو إيه؟ بجوارنا فطلع أبو العاص في وبعدين الشمس اشرقت راح سيدنا الحبيب قال اعيدوا الى ابي العاص ما سلبتموه هتوحدوه رجعوا لابو العاص كل خدمه على الاسامه بن زيد يحكي فجاء حتى لو كان دلوا صغيرا فكانت قافله مرعى فذهبوا كل- خدوا كل الايه اللي جاب دلو اللي جاب آه، حلف قليل حلف سهل، كله رجع راح راجع اللي مكه وزع عليهم ايه الحاجه بتاعتهم صرف مكه بالتجاره وبالربح وبالامانه وصلت ايها الناس يا معشر قريش اعادت اليكم تجارتكم قالوا لقد وفيت يا ابا العاص قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله راح ايه مهاجر الى الايه الى المدينه في السنه السابعه من الايه من الهجره راح دخل على سيدنا الحبيب سلم وبايع وصار صحابيا وبعدين بأدب كده قال يا رسول الله هل تريد ان تعيد الي زينب؟ اقدر يا صلاح اربح قال يا ابا العاص لقد وعدت فوفيت ونحن اذا وعدنا وفينا عد الى زوجتك فيحل لك. عاش ابو العاص عاش معها سنه وماتت السيدة زينب رضوان الله عليها ودفنها أبوها ونزل في قبرها ونام قليلا ثم خرج مضطرا وجهه وبكى وقال لقد كاد القبر ان ينطبق على هذه المرأة الصالحة لولا اني نمت في قبرها صلى الله عليه وسلم تعالى لرقية وام كلثوم رقية وام كلثوم مرت فيهم أزمة شديدة في بداية حياتهم احنا قلنا من قبل دلوقتي عايشين في بيت رسول الله احلى معيشه ولا ايه؟ دي احلى من انك تعيش مع الرسول وبناته واولاده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا عايزك تنسى بيتك شويه ها مش عايزك تفتكر في بيتك خالص دلوقتي خليك مع ايه؟ في بيت حبيب الله السيدة زينب كانت هي اللي بتراعي السيدة فاطمة لأن فاطمة كانت صغرى الايه؟ البنات فكانت فاطمة معتبرة زينب ايه؟ أمها الثانية كانت فاطمة معتبرة زينب أمها بعد ايه؟ بعد خديجة خلي بالك فأول من حدث بزواج زينب فاطمة ليه؟ شعرت أن حد فيها أخذ منها مين؟ أمها فكانت تقول لأبيها كده خبرها صغيرة كمان يا أبت عندما أكبر لن أتزوج أنا لما أكبر ها أتزوج فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما يا فاطمة؟ قالت لأني لا أريد أن أفارقك يا أبي أنا مش عايز أسيبك أبدا عايز أبقى إيه؟ معاك قال بل أنت معي في الدنيا والآخرة اه يا سلام ام الحسنين دي هنجيلها دلوقتي هنجيل ام الحسنين دي ده وضع خاص احنا ايه بنتكلم اصل السيده فاطمه الكل تحدث عنها لكن السيده زينب والسيده رقيه والسيده ام كلثوم يعني ربما ما تحدث عنهن كثير جاء ابو لهب وعنده ولدين من خيرة شباب مكة عتبة وعتيبة قال آه، يا ابن اخي يقول لي مين؟ سيدنا الحبيب يا ابن اخي اريد ان ازوج عتبه وعتيبه ابناء عمك من بنات عمهن من مين؟ من رقيه ومين؟ ومجد عايزين ناخد الاثنين الاخوات الاثنين ايه؟ اخوات. فقال يا عماه وهل يرفض لك فرس؟ معقوله؟ معقوله يا بلاها يعني ادعمكم والرسول كان يعترف السن الموضوع وكان ده قبل البعث انتقلت السيدة رقية والسيدة أم كلثوم رغم تحفظ السيدة خديجة تحفظت على زواج رقية وأم كلثوم لأن عارفة مين أمهم مين أم عروسة وعتيبة تخيل أنت حماسة الحاجة سفيدة مثلا يعني أو الحاجة زكية ست مهما راحت وما كانت غلبانة تخيل في حماسها حماسة الحظ يا ستار يا رب أدارك الله اوعى تقول حماسي اسوء من حماسي لا حماسي حصل مفيش اسوء منها ها ده انت حماسي غلبانه وحنينه ربنا يا رب عليك حماسه اه الا تكون في حماسك ولا تكون في فراسك ها لان اذا رضيت حماسك ها فالرضا كله ها ربنا يرضيها عليك ان شاء الله وعاملها زي امك ها؟ يعني ما تعملش بينك وبينها حوادث لا تطلب لانها هي حصلت لها ان خطفت البنت منك مع ان لو ما خطفتهاش كانت البنت هتعنف عندها لكن اول انا خدها على قد عليها وخلاص ها المهم يعني توحد الله لا اله الا الله رقية وام كلثوم عاشوا في بيت ام جميل ام جميل كانت سيدة للخليفة في الاسلام طبيعي انت عارف النهارده اللي هي الايه جزء البلد كده سيدة في المجتمع بس بريئة في الاسلام من بيوتات قريش اعلى بيوتات قريش عارف اخوها يبقى مين؟ ابو سفيان يعني هي ام جميل ها بنت حرب هي ابن عيله طبعا انت على عيله عيله لكن المهم نيجي دلوقتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم انكتبت دعوته في مكه ام جميل جابت بني ولادها لن ساكنان تحت سقف واحد وبنات محمد معي تحت سقف واحد عايزين تخلوهم يطلعوا من هنا خالص طبعا عزة وعتيبة خايفين من امهم راحوا ايه ابو لهب كان في البيت بره راجل ثابت قوي لكن مع ام جميل كان فص صغير قوي يروي التاريخ هذا ومصر مليانه من ابي لهب ده يعني ها، المهم ما علينا خلينا ايه خلينا مع ام جميل احسن اجمل ان نعيش ها مع رقية وام كلثوم مش مع ام جميل يا شيخ لا، ام جميل ما تعدش معاها طلق عتبة وعتيبة رقية وام كلثوم وام جميل أصبحت أنها تجد للرسول ببناته المطلقات علشان ينشغل عن أمر الإيه؟ الدعوة قالت إيه نزود إيه؟ مشاكله نزود المشاكل بتاعته عادت رقية وأم كلثوم وفرحت إلى خديجة بطلاق بناتها ده الطلاق اللي ايه اللي تقول له الف مبروك اه في طلاق تهنى فيه ها؟ يجي لك واحد بيحكي لك مشكله عويصه قوي وبعدين تحل له الموضوع بالايه بالطلاق وبعد ما طلق بقى يقول لك يس كيف لي الف مبروك عليا على الطلاق يا سيدي يا سيدي الف مبروك يعني سبحان الله المهم ربنا يصلح ذات بين المسلمين ليس منا من افسد امراه على زوجها شوف شوف الحديث حلو ازاي ليس منا من افسد امرأة على زوجها يعني انت لما تكون في الشغل وعينيك زيغة وتجيد الكلام الموظفة زميلتك تقول يا سلام شوف ده روشه فندي اتكيت ازاي وذوق ازاي ده جوزي مروش اللي روح يا منيلة تعالى يا بصيدة تعالى يا داهية دي شوف حضرتك سيادتك مع ان درويش فندي ده مع اهل بيته يتبخل 70 درجة ليس منا من خبل او افسد امرأة على زوجها وكل المصيبة كلها حلها ايه؟ ان الموظفة تقعد في البيت بس تحل المشاكل المشكلة دي كلها يبقى زي زمان امي وامك وجدتي وجدتك لما كانت ما تشوفش الا جوزها فحياتها كلها فين؟ لكن فهموا الناس غلط يقول لك اه انتوا عايزين بقى بالسيد ايوه احنا عايزين بقى بالسيد ده بأدب الاسلام بأدب الاسلام ساعتها الرجل ما كان يستريح الا بجوار زوجته والزوجه ما كانت تستريح الا بوجود زوجها لكن النهارده هنيجي الاخوه جوه الزوجه لما ايه ندخل في مساله بقيه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه عليه الصلاه والسلام بالضبط لم تمض شهور قليله الا وجاء تابع سبعة في الاسلام ليخطب السيدة رقية وهو سيدنا عثمان بن عفان. ربنا عوض خير بقى. لما تزوج برقية وانجبت منه عبد الله بن سيدنا عثمان هاجر بها الى ايه؟ الى الحبشة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شاف مآسي قد ايه؟ السيدة زينب تموت في حياته السيدة رقية في بداية البعث سابته وراحت ايه الى الحبشة مع زوجها عثمان ومع ابن عمه جعفر بن ابي طالب وبقية المهاجرين الاول رضوان الله عليه وبعدين بإيجاز عادت السيدة رقية من الحبشة إلى مكة ثم هاجرت مع عثمان إلى المدينة ثم في غزوة بدر اشتد الألم عليها فاستأذن عثمان من الرسول اروح معاك الغزوه ولا اللي انت خارج الخروجه دي ولا استنى مع رفاه قال مرض زوجتك فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من آه الغزوه فوجد ان ابنته رقيه قد فرقت الحياه الى جوار ربها. انا عايزك تتخيل حياه سيدنا الحبيب السيدة رقية لما رجعت من الحبشة مش عارفة الأخبار أين أبي؟ أقولها في المسجد عند ال... اللي إيه عند الحجر الأسود وأين أمي؟ تكت أختها أم كلثوم أين أمي؟ فأجحشت فاطمة بالبكاء وتركت الحجرة سابت الأوضة وراحت إيه؟ ماشية فعلمت السيدة رقية أن أمها قد ماتت. يبقى ما شكتش موت إيه؟ أمها. وهي لما ماتت أبوها ما حضرهاش. قالت كده. فلما حزن عليها الرسول حزنا شديدا وحزنت أختها أم كلثوم جاء عثمان ليخطب أم كلثوم. فزوجه الرسول منها. وده سمي عثمان بايه؟ ذي النورين بذي النورين عثمان ذي النورين لانه تزوج ايه؟ اثنتين من بنات الرسول ماتت ام كلثوم عند عثمان الصحابه اتضايقوا بقى الراجل ده جوز الاولانيه واخد بالك انت ما احنا بشر ما احنا بشر الرسول عشان يطيب نفسه ربنا احسن يزعل لو كانت عندنا ثالثه لما زوجناها الا لعثمان بن عفان كان يطيب نفسه لو كان عندنا واحده ثالثه ما تتجوزش ما كناش نجوزها الا ايه لذي النورين وشوف من ألمه كان الرسول بيتبرد تعقله وجوفته مكشوفه دخل ابو بكر وعمر وعلي وطول اول ما دخل عثمان راح مصفر ركبته ايه يا رسول الله قال الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه في السماء يا سلام يا سلام لم سيدنا ابو موسى الاشعري قال في يوم لاكونن اليوم بواب رسول الله انا اشتغل بواب النهارده للرسول صلى الله عليه وسلم راح سأل على الحبيب في البيت قالوا ده في بستان أبي طلحة راح قال له أريد أن أكون بوابة قال له اقعد على باب البستان راح قاعد قفل الباب ومن جوه راح بستان ظهره واستنى الليل كل اللي يروح يسأل على الرسول في البيت يقولوا له في البستان إيه فرق الباب قارئ قال أبو موسى يا ليته يكون أخي يا ريت يكون أخويا عشان يدخل يقعد مع الرسول لوحده يمكن ياخد له دعوه شوف الحنان بتاع الاخ ها مش اللي كانوا بيعذبوه في السجن بيقول اخ قال له انت لسه بتكون اخ ها انت لسه الاخوه برضه فيه المهم سبحان الله كان جماعه اثنين متاخين في الله في احداث 65 صدر سوء على واحد منهم ب 15 سنه فبص اللي بيصدر الحكم بشعراوي بتاعهم ده قالوا انت يا شيخ فلان 15 سنه كده من غير يعني فليه جنبه مين؟ اخوه في الله اللي هم متعلمين مع بعض ومصابين مع بعض اخوات في الله قوي قالوا انت يا شيخ فلان ما انت تبع 15 سنه زي فالاثنين راحوا ايه عينيه عاملين بعض اصبحت يا اخي اصبحت شعراوي جم على الراس قوي قالوا اقعد بقى يا شيخ فلان انت براءه بيحقد ها حتى على الموت لا اخلو من الحسد اه والله شوف الحفظ وصل فين عايز يفرقهم عشان ما يقعدوش مع بعض في سنه واحده وبيخرج الشيخ فلان ربنا يرحم الجميع وكان احدهم استاذا لي سبحان الله رحم الله الجميع وقريب سبحان الله فلا خرج واحد بيصرف على بيت الثاني فربك ينطق الفاجر ها لا يؤيد الله هذا الدين برجال الله فلا خلاص يا سيدي خليك مع الله أين ذهب المظلوم وأين ذهب الظالم؟ كيف تكون سيرة المظلوم وكيف تكون سيرة الظالم؟ ها؟ أول ما نسمع عن أبي بكر وخالد و... و- والصالحين جميعا نقول إيه؟ رضي الله عنهم رحمهم الله بارك الله فيهم ها؟ نقول سبحان الله الشيخ صلاح أبو زهر رحمه الله الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه وبارك الله في في في, في تلاميذه كده هذه السيرة الطيبة. نقول فنان الشعب السيد درويش كامل الخلعي إيه؟ كامل وقول عاملين يبقى كامل وكده ما هو كلام قلت اني وايه وعندي المهم بس انا بايه برقق قصص شويه ما توحد الله لا اله الا الله انا عايزك تبقى عندك عقيده دروس العلم ما كانتش تزود عقيدتك ان ما فيهاش فايده خليك مع الله وخلي عندك يقين اه ما تخافش من حد لا مفاق لا مفاق الا الله بس بس السيده آه، رقيه السيدة أم كلثوم ماتت عند سيدنا عثمان وصلى عليها أبوها صلى الله عليه وسلم ولم يبقى لسيدنا الحبيب إلا السيدة فاطمة فاطمة صغرى بنات النبي وأشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا حتى بيقولوا خرجت بعد موت أبيها بشهرين تلقى ابا بكر راحت تقابل ابو بكر الصديق مشيتها مشية رسول الله ومنطقها منطقه نفس طريقة الكلام هي طريقة كلام أبوها صلى الله عليه وسلم إذا تكلمت صرخت بتب- صرخت بسبابتها على كفها كما كان يصنع أبوها وإذا أشارت أشارت بكفها كله وإذا أعرضت أعرضت بوجهها كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم لأنه هو بينازع سكرات الموت أشار إليها فاقتربت بأذنها فبكت ثم أشار إليها مرة أخرى فأسر في أذنها فابتسمت فبعد ما انتقل من المرأة يا فاطمة أنت عملت حركتين غريبتين الرسول شاور لك أول مرة عيطت وتاني مرة ضحكت قال لي في أول مرة إني لاحق اليوم بالرفيق الأعلى لأن ملك الموت لم يستأذن على أحد إلا عندما استأذن على حبيب الله وهنيجي للكلام ده بالتفصيل يا رسول الله ما استأذنت على أحد إلا أن أمرني الله عز وجل وقال يجب يا ملك الموت أن تستأذن على حبيب محمد فقال الرسول يا ملك الموت انتظر حتى ألقى أخي جبريل نزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله هذه آخر مرة أنزل فيها إلى الأرض إلى من أنزل بعدك يا حبيب الله أنزل لمين ده؟ أنا كنت أمين وحي السماء والوحي وقد انقضى ودي آخر مرة أنزل فيها إلى الأرض السلام يقرئك السلام ويبدلك خيرا بمكانتك من الله قال يا جبريل من لأمتي من بعدي طب انا رايح للرفيق الاعلى والام مين يقعد لها مين يبقى حنين عليها مين يدعو لها الله عز وجل مين يقف جنبها في الازمات مين يرشد عاصيها مين ياخذ بيد الصالح فيها مين يشجع الصالح ويبشره بمكانته من الله عز وجل قال الله يا جبريل نبئ حبيبي محمدا اننا لن نسوءه في امته ابدا وسوف نرضيه قال لا أرضى وواحد من أمتي يعذب في النار قال يا جبريل نبئ محمدا أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لن يخلد في النار أبدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا فاطمة ابتسمت لما قال لها وأنت أول أهلي لحوقا بي ست شهور بالضبط ولحقت السيدة فاطمة بأبيها صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة كملت 11 سنة 11 سنة بتاعة العربي الذي نشأ في البادية وفي الصحراء في الهواء الجاف في الخلق غير 11 سنة اللي البنت من حضانة واحد يقسم لي بالله بنته عندها أربع سنين خمس سنين بيسموها زي مش عارف KG 2 حتى بالإنجليزي أو خد بالك يقول لك كي جي 1 أو كي جي يعني مكتوب يقول حضانة سنة أولى أولى حضانة وثانية حضانة لكن هو أصل أمه آه إنجليزية من منو المهم سبحان الله الكي جي 1 والكي جي 2 البنت عندها خمس سنين مدينها واجب لغاية الساعة 11 البنت ما خلصتش الواجب البنت عايزة تعبر عن ضيقها لأبوها مش عارفة تقول فبتقول له يا بابا صدر الإيد البنت اللي عندها خمس سنين عودناها الامن من صغرها والمدرس اللي عامل فالح ماشي في لجنه اولى ابتدائي باقي من الزمن نصف ساعه يا اخويا ما تنسش خدك قوي ده عيل صغير بس فرحت عليه قوي خليك حنين عليه عشان لما ربنا ياخدك يبقى ياخد باله ربنا من ايه الناس تاخد بالها من ولادك بعد كده ما تفتنيش ما تفتنيش وده الله يرضى عليك يا مدرس بلاش حكايه الجلاد دي عشان بدأت تتجلد يوم القيامة جلد المدنة تاكل بجلدك الكراسة اخي اتق الله انا بقول للمدرسين اتقوا الله في ابنائنا وبناتنا ما تكلموش العيال وهو قد دخل ان اولياء الامور بالجليل ياكلوا بياكلوا بالعافيه نسال الله السر ونسال الله البركه في القليل ونسال الله ان يرقق قلوب بعضنا على بعض وان يجعلنا مؤمنين صادقين امين يا رب العالمين 11 سنه بتاع السيده فاطمه غير 11 سنه بتاع البنت المهمومه المقروضه تلاقي العيله في ثالثه ثانوي قد كده من كتر المذاكره ونضاره على كوبايه على عينيها عينه قبل ما تيجي على سن الجواز كان يا استاذ البنت عامل شوف يا استاذ البنت 20 سنه وكانت تشوف ولا 40 يا استاذ الهم ربنا يزيد همك ربنا يزيد همك يزيد همك خلاص ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير لكن المفروض لا قد سلاح فيها السلاح السلاح بتاع البنت الايمان السلاح بتاع البنت الزوج الصالح السلاح ان تتقي الله فيراعي الله لك ابناءك وكان ابوهما صالحا اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب قلنا عليكم ولا ايه؟ بابا بابا خمس دقايق طب وحد الله لا اله الا الله كملت 11 سنه دخلت في سن الزواج جاء ابو بكر ليحوز هذا الشرف يا يا رسول الله اريد ان اخطب قاصدا سيدنا الحبيب كان كله ادب قال له يا ابا بكر ان فاطمه صغير ان فاطمه صغيره السن لو واحد غير ابو بكر ابو بكر حسين خلاص الرسول قال يعني معنى كده بايه؟ لا ده بس فكر بس احلف لبكره لا لا بس ده انا ساعات كنت حلو قوي خلاص قال لك لا بيبقى يقول لك مش عايزينك يا اخي يعني المسلم يسلحوه فاطمه صغيره السن ابو بكر خلاص ولم لما تأيبت حفصة كان جوزها يعني لأن عمر أبوها قابل أبو بكر قال يا أبا بكر تأيبت حفصة اتجوزها شوف العادة الراجل الصالح يخطب لابنته لو أنت عملتها مع واحد يقول له ها، ده أنت اللي عرفتها عليا طيب ما فيش إيمان لكن سيدنا أبو بكر سكت لا يتكلم لأن عمر زعل ماشي لقى عثمان جاي قال لي يا عثمان قال له نعم قال له ده ايام الحفصه الا تتزوجها قال له انا لا اتزوج اليوم انت عمرك غير قوي قال له لا لا لا يا حفصه بين كده راح اشتكى الرسول عشان ما يبقاش في قلبه حاجه من ناحيه ابو بكر و- و- وعثمان قال له يا رسول الله تأيمت حفصة فعرفوها على أبي بكر فسكت وعرفوها على عثمان فقال لا أتزوجها قالوا لا تحزن يا ابن الخطاب يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان أفر أن تزوجني حفصة يا ابن الخطاب يا كرم الله أبو بكر يقابل عمر في صلاة الفجر كان يوم قال له أراك وجدت علي يا عمر يا عمر سألت العلم من الباب قال له أيوه قال لقد سمعت الرسول يذكرها انا سمعت الرسول بيقول انا راح احتمال ايه اتقدم عشان اخطب حفصه فرفضت ان افشي سر رسول الله سلام يا سلام على الادب يا سلام على كتمان السر مش هقول لك كلمه تكون وصلت الدم قبل انت ما توصل وعايز تكتب السر هتقول له السر كل لحظه تكتب لو عقولي لو عقولي ها هي تروح تقول لك بقى ايه يقول لك ايه ده بتكلمني ما تستحيط ما تستحيط ده و- وتقعد عارف في المكتب تلاقي السر على ما فيش سر بقى سر مين بقى ما انطبع سرك ها؟ اذا كنت انت مش قادر تتحمله هتتحمله مراتك فاسال الله الهدايه خلاص. ف السيده فاطمه رضوان الله عليها جاء عمر ايضا ليحكم هذا صغيره السن سيدنا علي اه والله راح اجرب فراح سيدنا علي قاعد كده مكتوب قدام الرسول راح الرسول لما لقيه متهيئ كده راح الرسول قرب عليه وهو مربيه حبيبه ربيه كان دايما يحط ايده على ربه يقول له اللهم اني احب عليا فاحبه واحب من يحبه يا سلام وكلنا نحب سيدنا علي وكلنا نحب الصحابه اللهم ارزقنا حبهم يا رب وارزقنا الصحبه معهم في الجنه يا اكرم الاكرمين فسيدنا الحبيب راح مقرب على سيدنا علي وحط ركبتيه الى ركبتيه راح حاطط ايده على كتفه كده يا علي اجئتنا لتحكم فاطمه اه ما أنت- انا انا قال له عايز اجيب لك من الاخر ها؟ فقال سبحان الله قالوا من اين يا رسول الله اخر سهل قوي وقصة زواج السيدة فاطمة من سيدنا علي بنفتتح فيها ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الحلقة القادمة ان شاء الله لنكمل المسيرة مع السيرة العاصرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مؤقتا هجاوب الاسئلة المرة دي قبل العشاء لان اخوة كثيرين بيشتكوا بيقولوا انت بتقل من هنا والجمع والسقف يجيكوا ما بتسمعش الاجابة. فانا بعد اذنكم هي خمس دقائق ناخد فيها اجابة الايه؟ الاسئلة ان شاء الله. هل هناك فرق بين الفاحشة والمنكر والكبيرة هي معاني متقاربة للحرام نسأل الله أن يتوب علينا وعليه ما رأي الأئمة الأربعة في مدح اليد حرام هل قراءة سور القرآن هل قراءة سور القرآن في الصلاة يجب أن تكون حسب ترتيبها في المصحف؟ أيوه إذا استيقظ شخص لصلاة الفجر ثم وجد نفسه جنبا فإذا اغتسل ضاعت عليه الجماعة ماذا يفعل؟ يجب أن يغتسل. ماذا يفعل الشاب المسلم من بداية تفكيره في الزواج حتى يتم الزفاف دون أن يغضب الله من ناحية الاحتفال بالفرح وما إلى ذلك تحدثنا في هذا كثيرا كثيرا ويوم الجمعة نبقى نتكلم ده كلما دخلت المسجد أصلي ركعتين لله ولم أصلي ركعتين تحية المسجد يعني هي مسألة نية ينوي في تحية المسجد ما رأي الدين في سيدة تذهب إلى المسجد وتسمع الخطبة يوم الجمعة والاثنين ومحجبة أو رأت فيلم لممثلة اسم الفيلم كذا وكانت البطلة بتاعت الفيلم غير محترمة في هذا الفيلم وهي امتى كانت محترمة في أفلام تانية المهم سبحان الله يعني يا ريت ما ضيعت وقتنا في الفيلم ولازم تكتب لنا اسم الفيلم واسم الممثلة وهتخلينا نطلع يا راجل اخرج السؤال اخراج كويس ما رأي الدين في مشاهدة الثعابين في المنام وفزع الشريف منها يجب أن تقرأ القرآن قبل أن تنام والوتين ثلاثا والدتي لا تصلي باستمرار وسلوكها طيب ادعو الله لها بالهداية واحضرها إلى بيت الله زوجي ينهاني عن إعطاء جيراني أي شيء وحلف بالله وأنا لم أنتهي عن ذلك هو طبعا حر في ماله ويتحمل هذا الوزر لكن الجار للجار حتى وإن جار والوزر عليه هو مش عليك أصلي فرض من اللي عليا ولا أصلي ركعتين تحية المسجد صواب نحن بنات ثلاث ولكن حظي الأولى مع أم وأب ولكن المأساة لأن أمي وأبي لا يحترموننا ويلعنونا أمام الناس ونحن غصب عننا نرد عليهم لأنهم يكتمون الشتيمة أنت لا ترضاها ولا الله ولو قلنا لهم لا تعاملونا هكذا ولأخت نظرت والدتي سنتين حتى الآن ونحن نعرف سر الوالدين كيف نعاملهم يجب أن تبرأ أباك وأمك حتى وإن ظلمات قال صلى الله عليه وسلم وان ظلما وان ظلما وان ظلما مهما يعملوا يعني ابوك لو ضربك بالحذاء والحذاء وقع تديله الحذاء عشان يتأمن هذا هو البر لا بجيب لك من الاخر كده والا البركه مش هتمكن عليه واحسبهم على الله عند الوضوء او الاستحمام في دورة المياه هل ذكر الله او الشهادة نقولها ام لا او تصح لا من واجب السر أنا سيدة متزوجة ومؤمنة بالله الشيء الوحيد الذي يضايقني هو زوجي يمنعني آه يمنعني أمام ابني وأنا غصب عني أرد عليه يرد علي وهذا يضايقني فماذا أفعل وصوتي عالي عندما أكلمه قل لي ماذا أفعل اصبري على زوجك وادعو له بالهدايه. هل الدبله الفضه في يد المسلم هي تشبه لعادات النصارى؟ هو يا ريت ده دبله ولا غيره لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من فضه. لكن حكايه المخطوب يلبس باليمين واللي كتب كتاب مش عارف ولا يلبس بالشمال واللي اتجوز يلبس بدماغه هو حر. انا شاب انا شاب وتعبان جدا بفكر كثيرا دايما مشغول عن الصلاه وقراءه القران والصلاة أحيانا لا أواظب عليها أرجو أن تعرفني بسور من القرآن أرتاح معها القرآن كله فيه الراحة كلها اللهم اشرح صدرك يا رب وصدورها قرأنا أن أحد الصحابة أحب زوجته قبل أن يتزوجها وفي ذات الدعوة وكان يقابلها ويكلمها وهل هذا يبيح الحب للإنسان قبل الزواج؟ وأنا آسف لهذا السؤال ده انا اسف انك بتقرا بقى في قصه فيلم بئر الحرمان مفيش حاجه كده في الدين ما عرفتش في كتب السر اولا واحد بيحب واحده وبيرسم هذا الحب في قلب الناس اما ان يترجم هذا الحب الى حرام والى لقاء هذا حرام هو حد يطلع من الجامع يقول لك لسه النهارده بيقول لك الحب حلال ولازم تحبه ايوه حب مراتك وحب والدتك وحب عيالك ها ها فاهم انت مشكلتك انك فاهم الموضوع ارجو ان تدعو لي لاني اكتب هذا السؤال وابكي اشعر ان الله غاضب علي وهل حدث للصحابة أن تزوج على حب؟ أنت في الجامعة ولا إيه؟ أنا كل ما أروح أي كلية في محاضرة كل الأسئلة اللي تجيني كل الأسئلة اللي تجيني ما راي الانسان في الحكم؟ مش راي الانسان في العلم راي الانسان في الحجاب ها حكم الانسان في الربا لا راي الانسان في الحكم هل صلاة قضاء الحاجة في صلاة الاستخارة أم هناك فرق دينية ودينية؟ هل صلاة الاستخارة لها وقت الاستخارة لها وقت معين يفضل قبل النوم؟ أنا أحب أن أتوجه دائما إلى الله بالدعاء عندما أريد شيء أو حاجة إلى الله وأتوسل إلى الله بالنبي وأقول في دعائي وحياة حبيبة النبي وبحق حياتك الكريمة لا قل يا رب انا اصلي شويه واصلي شويه وبطل شويه لكن مش على طول ممكن اصلي بين الظهر والمغرب والعشاء المهم الجوار ارجو النصيحه وانت بتصلي الصلاه اللي تفهمها وادعو الله في السجود ان يجعلك من المحافظين على الصلاه وربنا يجعلك وايانا من المحافظين على الصلاه غير المضيعين لها. انا شاب وكلما حصل في مشكله او ضائقه اتوجه الى الله واصلي الى ان تنتهي لماذا تنصحني؟ هل انا عند الله غير مقبول وغير راضي عني ربنا ام اولا يا اخي الانسان الرضا من الله عز وجل نسال الله ان يرضى عنا جميعا، لكن مساله الرضا وعدم مساله لا يعلمها الا الله عز وجل فما عليك الا ان تدعو الله كما قلنا في حاله اليسر وفي حاله العسر. آه انا شاب احببت انسان كلما اتحطت العراقيل امامنا تخطيناها خطيتها ازاي؟ لان الطريق اصبح مسدودا يا ولدي لانها لا تصلي وتخرج ولدي من عندك و- وتخرج شعرها باي اريد ان احجمها ولا وكلما خطر لي الا اتزوجها لا ارى سواها احب ان اهرب في يد الحلال احبها وخطر على الباب بتاع ابوها وخطبها وريحنا وريح بابي انا كنت العب لاحد انديه القاهره كره القدم ورقى كان المتحامل على لاعب كره القدم منذ مسجد الصحابه سنه 86 اردنا ان نلعب بشرط تحت الركبه رفض حكم المباراه ان اللعب به وفي كاس العالم رفض الاتحاد الدولي لكن ابو حنيفه رفض يعني امس تبع الاتحاد الدولي ولا تبع اتحاد ابو حنيفه؟ انا تبع اتحاد ابو حنيفه، مين مع ابو حنيفه؟ يا كوتش طيب وبعض العلماء افتى بان يلعب الشاب بالشوط القصير في احد المجلات الرياضيه، والله شيخ رياضه هو حر. ماذا تقول الحائط بعد التطاول لا تقول شيئا. كنت مسافر خارج القاهره صليت الظهر قصرا ثم رجعت القاهره بعد صلاه العصر. هل اصلي العصر قصر؟ لا طبعا. العادة السرية حلال ولا حرام حرام. تصيب ملابس الجنابة أحيانا هل يجوز لي غسل الجزء النجس منها فقط؟ يجوز. أرجو التنبيه على موضوع الأحذية في المسجد. لأن بعض الأحذية جدا مبسوطة على أرض الجامع بسبب كثرة الأحذية. حاضر هنعمل لكم إن شاء الله مكان يفعل كل إن شاء الله. وباذن الله هنعمل مكان للاحذيه واحد ياخد الحذاء ويدي رقم بحيث ان الاحذيه ان شاء الله ما ايه ما تتسرقش عشان كده نقدر نمسك الايه الحرام ما خلاص الحاله بقت ضنك قوي حرام السلاح رجع وحرام الغسيل رجع بعد كده كانت بتزرع بالملايين في السبعينات هي بتساوي بقى حد الغسيل نسال الله التوبه للجميع بقيه الاسئله جوهر عن الصلاه ان شاء الله جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده واجب. فالبنت عايزه تعبر عن صدقها لابوها مش عارفه تقول فبتقول له يا بابا صدر ايه البنت اللي عندها خمس سنين حولناها الهم من صغرها والمدرس اللي عامل فالح ماشي في لجنه اولى ابتدائي باقي من الزمن نصف ساعه يا اخويا ما تشدش كورك قوي ده عيل صغير ما تبالغش عليه قوي وخليك حنين عليه عشان لما ربنا يغفر يبقى ياخد باله ربنا من ايه الناس تاخد بالها من عقوق ولادك بعد كده ما تفتريش ما تفتريش ده وده الله يرضى عليك يا مدرس بلاش حكايه الجلاد دي عشان بدلنا بالجلد يوم القيامه جلد يا ناس لا تاكل جلدنا في الكراسه يا اخي اتق الله انا بقول للمدرسين اتقوا الله في ابنائنا وبناتنا ما تكلفوش العيال فوق الطاقه لان اولياء الامور مش لاقيين ياكلوا بياكلوا بالعافيه نسأل الله السبب ونسأل الله البركة في القليل ونسأل الله أن يرقق قلوب بعضنا على بعض وأن يجعلنا مؤمنين صادقين آمين يا رب العالمين الراجل السنة بتاع السيدة فاطمة غير 11 سنة بتاع البنت المهمومة المقروضة تلاقي العيلة في ثالثة سنة وقد كده من كتر المذاكرة ومن طرقع رفوفها على عينيها عينه قبل ما تيجي على سن الجواز قلت يا استاذ البنت عامل كده يا استاذ البنت 20 سنة يا استاذ البنت شوف ولا 40 يا استاذ البنت هم ربنا يزيد همك ربنا يزيد همك يزيد همك خلاص. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لكن المفروض ده قد السلاح اديها السلاح يا السلاح بتاع البنت الايمان السلاح بتاع البنت الزوج الصالح السلاح ان تتقي الله فيراعي الله لك ابناءك وكان ابوهما صالحا اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين